بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ذنوب الاباء في الابناء الكلمه دي غريبه وبتلخبط وخلت اليهود يتريقوا على ربنا اخطيت يعني فقال لهم انتوا مش فاهميني تعالوا نقراها الاول هي جت ازاي في التوراه وايه معناها بالنسبه لنا لانها كلمه مهمه جدا لان ولادنا بيدفعوا ثمن اخطائنا ايوه طبعا بشكل أو بآخر هتبان دلوقتي فبيقول في تثنية خمسة في الوصايا العشر لا تسجد لهن ولا تعبدهن أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني الكمالة دي مهمة أوي لأنه لو أب وأم بيكرهوا ربنا الاحتمال الأكبر عيالهم يطلعوا إيه يبغضوا ربنا زيهم بس اللي حطوا البغضة دي اللي حطوا البذرة دي من الأول أب وأم فطبيعي ال extension الطبيعي الأجيال اللي بعد كده شايلة نفس العيب والعكس وأصنع إحسانا في ألوف إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي هل ده معناه أن ضروري أب وأم وحشين عيالهم يطلعوا أشرار؟ لا لكن متوقع انه الشر اللي في الكبار بيسيب اثر في الشباب وفي الاطفال لكن مش لدرجة يعملوها الكبار ويدفعوا ثمنها الصغيرين لا ما يبقاش الابن كويس يقوم يشيل غلطة أبوه فربنا صلح المفهوم ده فأرمية 31 قال إيه قال في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرما والأسنان الأبناء ضرست يبقى المثل البلدي ده طلعوه اليهود نقد الكلام ربنا فهموا أن أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء معناها بس الكبار ياكلوا الحصرم سنان العيال تطلع بايظة تريقة يعني قال لهم ما تقولوش كده أنا ما قصدتش كده فقال هنا إيه كل واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه الله يا رب طب أنت لخبطتنا يعني الحتة بتاعت أرمية بتقول كل واحد هيشيل شيلة روحه دي, دي حتة معقولة قوي ومنطقية قوي أنت تغلط تتحاسب على غلطك طب أمال إيه أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء أشرحها لكم بقى هديكم أمثلة عشان تفهموا أن الكلام برضو منطقي جدا ذنب المشغولية مثلا أنا بدي بقى كلام في ربع ساعة عن التربية دلوقتي وده يفيدنا ككهنة وكخدام وكآباء وكجدود وكل حاجة النهاردة في ظاهرة أن الآباء والأمهات مشغولين جدا مين اللي بيدفع الثمن؟ العيال ليه؟ مع المشغولية الشديدة بيحصل ايه؟ بيلهوهم بالتلفزيون او بالجيم بوي ده والحاجات دي من بدري طب النتيجة ايه؟ بيطلعوا مدمنين مدمنين الأجهزة طب إدمان الأجهزة ده ده ده كارثة ده بيطلع نفسيات مكتئبة وبيطلع نفسيات شهوانية وبيطلع ناس ما بتعرفش تتعامل مع البشر طب جاتنا نتيجة إيه؟ ذنب الآباء فالأب والأم المشغولين عن عيالهم بيحصل إن هما بيزقوهم في اتجاه إما أصدقاء سوء وإما ميديا مدمرة يبقى أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء منطقية مش كده؟ لأن الجفاء اللي بيحصل بين الكبار وبين الشباب تيجي أم تكلم بنتها بنتها ترد عليهم ليه؟ مش أنت كنت مشغولة عني عشر سنين جاية تصاحبيني دلوقتي؟ ما أعرفكيش أنا حرة في حياتي أنا هصاحب أصحابي أنا هسمع للي بيحبوني أنت كنت فين وأنا صغيرة؟ يبقى المشغولية طلعت جيل قابل للضياع أكتر طب تعالوا ناخد حاجة تاني ذنب الطمع كتير قوي من شباب الجيل ده طماع خليني اقولها كده عاوزين فلوس وخلاص وعاوزين يعملوا فلوس بسرعه وعاوزين مرتبات كبيره وعاوزين يغيروا العربيات ومستقلين بالشقه الصغيره ومستعجلين على الغنى ده اسمه طمع نتيجه الطمع اللي موجود في الجيل ايه العيال بتطلع فاهمه ضمنيا ان ربنا هو الفلوس لان بابا وماما عايشين بيعبدوا الفلوس عبادة بيتخانقوا طول النهار على الفلوس ماما صرفت زيادة فبابا خارب الدنيا وكل الكلام هنجيب ايه ونودي ايه والفلوس كام وبيتمنظروا بالفلوس وبيزعلوا على الفلوس طب خلاص انت متوقع ابنك يطلع ايه غير عبد للفلوس يبقى افتقد ذنوب الاباء في الابناء من هنا بيلاقي ان الكذب سهل عشان الفلوس والقلب يقسى عشان الفلوس والظلم يزيد عشان الفلوس ما هو شافها في ابوه وامه يبقى الاسهل له يعمل زي باباه ومامته ويقسى على والديه بعد كده ليه هم اللي حطوا الأسوأ في قلبه بسبب حب الفلوس واضحة يبقى افتقد ذنوب الآباء في الأبناء يبقى الطمع اللي موجود في أسر كتيرة قوي بيطلع جيل طبيعي ملحد ملحد بدرجة أو بأخرى اللي هي الدنيا بالنسبة له فلوس وخلاص طيب ذنب الخصام والعنف في بيوت مسيحية فيها نكد فيها خصام فيها عنف عنف لفظي أو عنف فيزيكال طبعا دي حاجة ما تمشيش خالص مع المسيحية تصوروا طفل سامع أبوه بيشتم أمه أو بيغلط فيها بأي درجة أو أم بترد على أبوه رد كله عنف وكله عدم احترام أولا الطفل بيجيله رعب في اللحظة دي بيترعب لأن الاتنين دول بيحبوه دول مصدر أمانه فكونهم يتصارعوا دي بالنسبة له لحظة رعب ودي بالنسبة له خلاص بداية اكتئابه وبداية حب الموت مش عاوز يعيش وهو شايف المنظر ده طبعا المنظر ده لما بيتكرر كتير كل ده تعذيب لنفسيته بعد شوية بيبتدي قلبه يجمد ما خلاص بقى هم طول النهار يشوطوا في بعض خلاص بقى ولا يهمني ده ولا يهمني ده فبتدي يستعفى هو نفسه بيبقى اجريسيف عنيف عنيف مع الناس وعنيف مع مراته بعد عشرين سنة وخلاص مفيش حاجة فارقة معاه لأن هو شاف العنف وشافه في أقرب الناس ليه وممكن تقلب بالعكس خالص يخاف من ال... من الجواز يخاف من الارتباط يخاف من العلاقات القريبة ليه إذا كانوا أقرب اتنين بيتصارعوا طبعا ببلاش أحسن ففي جيل طالع مش عاوز يتجوز ليه ما تخلينا كده احنا يعني داخلين على مشاكل وخلاص فتلاقي ميله للجواز ضعيف طب ده ربنا حط ده طبيعة في البشر احتياج طبيعي نفسي قبل ما يكون جسدي لشريك الحياة لا من كتر الخبرة السيئة بيتخطى ده يبقى افتقد ذنوب الآباء في الأبناء فهمتوا الفكرة؟ لأن الكبار ما حسوش بالمأساة لكن شافوها بعد كده مرة أب جه يقول لي أنا ابني بيته خرب بس على فكرة أنا السبب قلت له ليه أنت كنت بتتدخل قال لي لا طبعا أنا واخد بالي ما اتدخلتش أبدا بس هو ابني شافني وأنا منفصل عن أمه سنين وبينا مصانع الحداد وحافظنا على المنظر بس كل الناس فاكريننا عايشين سعداء بس ابني كان شايف فاللي حصل في بيته نتيجة 30 سنة مش هو المسؤول أنا المسؤول طب ده راجل عاقل واعترف على الأقل بس هي الحكاية بتبقى كده تعال ندخل على ذنب آخر ذنب الرياء أنا بتكلم عن ظواهر موجودة في بيوتنا ممكن تكون متغطية بس هتبان في إيه في الجيل اللي بعده على طول كثرة الشباب اللي بيبعد عن الكنيسة واللي بيضيع ده ده نتاج بيوت ملخبطة على طول ذنب الرياء يعني إيه صاروا بقى راجل رايح القداس واقف شماس وبالثلاث ساعات ويمكن ماسك المايك وبعدين اول ما يرجع يزعق ويشخط واناني وعاوز مزاجه وبس طب والطفل اللي بيتفرج على الاب ده بيعتبرها ايه تمثيليه على طول ربنا ده بتاع الكنيسه انما في البيت مفيش ربنا وفي الكنيسه ده ملاك بيسبح وفي البيت ده شيطان بيزعق اللي هي بالظبط الرياء يوم يطلع الطفل كاره التمثيليه دي مش عاجباه مش عاوز يطلع يمثل مره شاب قال لي كده قال لي هو انا لازم امثل زي الناس دي طب الناس دي كلها ممثله انا لو مش بحب ربنا مش هدخل له كنيسه انا مش عاوز اعيش التمثيليه اللي عاشها ابويا دي هي المشكله في ابوه هي مش تمثيليه هو الطبيعي انك لما تقف قدام المسبح تصلي ترجع مليان حب وتواضع وتشيل اللي حواليك فوق راسك ده الطبيعي لكن إذا كنتش عارف تعيش في حالة حب بره الكنيسة تبقى أنت ممثل بارع جوه الكنيسة ملهاش تفسير تاني وده التز... الرياء اللي كان عند الفريسيين خادمة تبقى في الكنيسة أمينة خدمة ملاك من السماء بنتها مش طايقاها وبنتها بتفكر في الالحاد ليه لان ماما دي دي اسوا ست في الدنيا بس في البيت الشرانية اللي صوتها عالي الأنانية اللي بتفكرش غير في نفسها اللي ماسكة الموبايل طول النهار ورميانة اللي ما بتحترمش أبويا ال ال الله الله الله الله إيه ده؟ أه هي في الكنيسة حاجة تاني طبعا الذنب ده مش باين في الكنيسة بس هيطلع البنت دي مش هتدخل كنيسة بعد كده أفتقد ذنوب الآباء في, الأنب... في الأبناء من هنا بيجي الإدمان بيجي إلحاد بيجي خبص بيجي حاجات كتيرة ذنب الكبرياء في ناس واخدة من الكالتشر النهاردة الموضة اللي معاه قرش يتنفخ أو اللي معاه شهادة يعمل فيها يعني باشا وأهم من أي حد كبرياء موجود طب ده المسيحي صفته الطبيعية التواضع إنما لو أب متكبر أو أم متكبرة بيطلع ولاده عندهم معاناة فظيعة ليه؟ عندهم إحساس superiority إحنا أعلى من الناس فما بيحترمش الناس ليه؟ ما هو شاف أبوه باشا ما بيحترمش حد فاتغرس جواه اتغرست جواه لا أنا ما احترمش غير اللي أنا محتاجه أو ما احترمش غير القليلين اللي شوية زيي أو أعلى إيه يا ابني الكلام ده؟ وأنت عمرك ما كنت مسيحي؟ لا هو ما كانش مسيحي أبوه ما كانش مسيحي أبوه كان بيتصرف بطريقة بتاعت الدنيا لكن لو أبوه لو شاف إن أبوه بيقف للغلبان احترام وشاف أبوه بيكرم الناس الأقل منه كتير كان هيطلع طبيعي يحترم الكل فبيطلع جيل ما بيحترمش حد لا كبار ولا صغيرين ولا فقراء ولا أي حاجة ليه؟ وطبعا نتاج بيوت أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء يبقى الغلطة ابتدت في الكبار متغطية لكن هتطلع منفجرة في الجيل اللي بعدهم ذنب الشهوة أنا مرة جات لي بنت ماشية غلط يعني في الخطية قلت لها يا بنتي بتبهدلي روحك كده ليه قالت لي أبونا أنا سامع أبويا بيعاكس على التليفون وعارفة أن أمي ليها علاقات متوقع مني إيه كده يا ساتر يا رب ادي ادي ادي الحقيقه طب ما ده اللي بيحصل يا جماعه طبعا انا بديكم الصور الفجه بس هي الحاجات دي موجوده بس بنسب اقل شاب تاني قال لي انا شفت ابويا بيتفرج على صور وحشه في الكمبيوتر انا بقى لي عشر سنين مش عارف اطلع من الخطيه دي بسبب ابويا فتح له الباب باب جهنم وضحت المآسي بتوصل لايه يبقى القاعدة اللي حطها الكتاب حقيقية لكن مش ضد العدل لأن في الآخر كل واحد يحمل حمل نفسه يعني الشاب اللي هيتوب يا بخته والأب ده هيتحاسب على غلطه محدش هيتحاسب على غلطة حد تاني لكن الذنب اتنقل الخطية انتشرت العدوى فاحت ريحتها واضحة فإذا هنا بيحصل مع الشهوات الزيادة يطلع بقى لخبطه كتير يطلع شذوذ يطلع غضب يطلع حاجات وحشه قوي آه تعبير بقى كتابي عجيب بقى يقول يرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار يعني إيه اللي يصلح الموضوع هو التوبة لو الكبير تاب في أمل الصغير يتوب مرة أب جه قال لي أنا ابني مدمن وأنا السبب أنا كنت مادي جدا وأناني وما كنت عارف عيالي في سنة كام أساسا فهم كنت برملهم فلوس وهم الفلوس بوظتهم وبعدين قال لي عارف اللي أنقذ ابني من الإدمان إيه مشورة قالها لي شخص مسيحي فاضل قال لي هات ابنك ال 25 سنة ده قعده قدامك وقول له أنا السبب في كل اللي أنت فيه قول له كده فقام الراجل ده جاب ابنه فعلا قال له أنا عاوز نص ساعة بس طبعا ابنه ما كانش بيحترمه مهم يعني اتحايل عليه لغاية ما قعد معاه فالراجل قعد قصاده وقال له كل اللي انت فيه ده انا السبب فيه وبكى الولد قال له انا عمري ما احترمتك غير دلوقتي واللي انت عملته ده هيخليني اصلح نفسي لاني كنت بنتقم منك في نفسي كنت بنتقم منك في نفسي دلوقتي بس هصلح عشانك وفعلا الولد طلع من الادمان شوفوا قد ايه المشكلة مؤثرة عشان كده التربية النهاردة حاجة خطر جدا في الكنيسة موضوع أصبح خطر جدا لأنه مبادئ التربية المسيحية وقعت وقبل ما نربي عيالنا لازم نربي نفسنا لأن التربية مش بتقول إيه لابنك التربية بتبتدي أنت عايش إزاي أنت موزع وقتك إزاي أنت شخصيتك إيه أنت أخلاقك إيه هو ده اللي بيطلع ولازم نعترف ككبار ان جزء كبير من مشاكل ولادنا احنا السبب فيه ولو ما اعترفناش الاعتراف ده العيال مش هتتصلح وهنفضل نكابر ونقول اصله جيل فاسد اصل اصحاب سوء لا وهو لو كان متربي احسن من كده لا كانت الميديا تلخبطه ولا اصحاب السوق يجيبوه لكن انت ما غرستش كفايه ما شافش صوره مثاليه كفايه وبالتالي طالع سهل عليه يغلط ويلخبط افتكروا كمان ان ولادنا زي مرايه لينا ولادنا لو لقيت ابنك عصبي العصبيه دي مش مستورده العصبيه دي حضرتك ابتدت وهو خمس سنين وانت عمال تزعق له كل يوم فالعيال مرايه لاخطائنا ما تعفيش نفسك من المسؤوليه حاول تعتذر لاولادك it's never too late قاوم اخطائك بشده عشان ده هيكسب منه ولادك مرة أب قال لي اتفقت مع ابني لما لقيته دخل في السجاير تعالى حبيبي أنا وأنت نطلع منها سوا هو الأب بيشرب سجاير فلما شاف ابنه خلاص مش قادر يقول له بطل هيقول له بطل ازاي قال له يا ابني أنا علمتك حاجة وحشة وانا طول عمري مستس... يعني عاديه بالنسبه لي لكن انا دلوقتي مش حابب انك تكمل كده وبسمع cancer lung وبسمع بلاوي لا مش عاوزك تعمل كده تعالى نطلع منها سوا كويس هي برضه محاوله لانه اعترف ضمنيا انه ذنوب الاباء في الابناء التوبه المستمره هي الحل والصراخ بقى طب هنعوض كل الاخطاء ازاي لا خلاص عيالنا كبروا ساعتها نقول له يا رب لم ورانا صلح اللي احنا خربناه عوض العيال لانه ما لقوش اباء وامهات مثاليين زيك وفعلا الصلاه هنا ليها دور كبير قوي لالهنا كل مجد وكرامه